نعظمك يا أم النور الحقيقي بمناسبة بقى العذراء أو العروسة يعني العروسة الكاملة عندنا العروسة اللي هي يعني اللي كلنا بنبص عليها ونقول نفسنا بنبقى عرايس زيها أحد ألقاب أمنا العذراء العروس بلا زواج طب منين عروسة هي عمرها ما اتجوزت لأنها عروسة المسيح ومنين تبقى عروسته هي أمه مقصود بيها كنفس النفس البشرية عروسة يعني إيه يعني ربنا يسوع اختار العذراء تبقى هي اللي يتجسد منها ففكرة الاختيار دي زي واحد بيختار عروسته فربنا بص على كل الأجيال في كل العصور كل البنات ما لقاش زي العذراء فأصبحت هي العروس المختارة يعني إنما هي المقصود بيها إيه إن إحنا كلنا مرشحين نبقى عرايس زي العذارى الحكيمات نبص على العذراء ونقول اللي اختارها ينفع يختارنا يبقى لازم تشبه أمك العذراء لازم تبقى حلو زي العذراء ده واضح قوي في المزمور بتاع فاض قلبي لما بنقول إيه كل مجدها ابنة الملك من داخلها مزينة بأنواع كثيرة يدخل عذارى في أسرها يعني إيه يعني نفوس الدنيا ماشية في ديل العذراء عشان تعجب المسيح زيها واضحة الفكرة الأول نبص على نعظمك يا أم النور الحقيقي القطعة اللي بنقولها كل يوم دي دي عمرها كام سنة دلوقتي عمرها من عمر مجمع ايه مين فاكر افسس مجمع افسس ده كان سنة كام ها 400 ها يعني عمرها 16 قرن دلوقتي القطعة دي ايه سبب ان اتحطت القطعة دي عارفين قانون الايمان اتحط على مجمعين من غير المقدم مجمع نقية كانت القضية لاهوت المسيح فقالوا لأثناسس شوف حط لنا صيغة بقى ونشوف ال 318 يقولوا ايه كلهم وافقوا على الصيغة بالحقيقة نؤمن بإله واحد لغاية كلمة نعم نؤمن بالروح القدس كده حط الثالوث الأقدس وقال في النص ايه نؤمن بربنا يسوع المسيح إله حق من إله حق نور من نور شرح لاهوت المسيح تمام الكنيسة هديت على كده طلع لنا واحد اسمه مقدونيوس وقال الروح القدس مش ربنا فاجتمعت الكنيسة تاني في مجمع القسطنطينية 381 قالوا لا احنا لازم نقول نكمل الصيغة عشان نأكد ان الروح القدس رب ما هواش مجرد طاقة ولا انرجي فكملوا قانون الايمان كان ويقف عند نعم نؤمن بالروح القدس نقطة فقالوا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي نسجد له ونمجده مع الاب والابن يبقى مساوي للاب والابن الناطق في الانبياء وكملوها بقى بكنيسه واحده وبمعموديه واحده وننتظر قيامه الاموات يبقى نقيه قالت من بالحقيقه نؤمن نعم نؤمن بالروح القدس والقسطنطينيه كملت من نعم نؤمن بالروح القدس لغايه ننتظر قيامه الاموات حتى ده الآن كده خلاص قلنا الثالوث الاقدس شرحنا الاقانيم اعترفنا بالكنيسه اعترفنا بالاسرار اعترفنا بالابديه طلع لنا بقى سينستور ده يفتي بقى ويقول ايه المسيح شوية انسان وشوية اله فضل كيرولوس الكبير بتاعنا عمود الدين الرقم 24 اثناسيوس 20 كيرولوس 24 يبعت له مراسيل ويقول له غلط اللي انت بتقوله المسيح اله دائما وانسان دائما منذ تجسده القدوس المولود منك يدعى ابن الله يبقى المولود ده قدوس ما ينفعش تقول اتولد طفل وبقى ربنا مفيش حاجة اسمها بقى ربنا هو اتولد ربنا مولود من بطن العذراء قدوس وعشان كده هي أم ابن الله هو قال لا ما تقولوش أم ابن الله هي أم يسوع قال له هو يسوع مين مش هو ربنا قال لا هو كان يسوع وبعدين بقى ربنا قال له لا انت ملخبط خالص فضل يحايروا ويحاولوا كده خطابات طويلة قوي مفيش فايدة في نسطور ونسطور ده بترك هيضل الكنيسة كاملة عملوا مجمع أفسس مجمع أفسس بقى قعدوا وحكموا كلهم المئتين بأفسس إن نسطور محروم وتعليمه غلط ولا بد أن ندافع على لقب الثيوتوكوس مش هنقول أم يسوع هنقول أم الله لنؤكد أن المولود هو الله المتجسد من هنا جت القطعة دي واضحه الفكره عشان كده النهارده في بعض طوائف تقول ام يسوع الطوائف اللي بتقول ام يسوع في حاجه في ايمانها مش صح يستكتروا على عذرا لقب أم الله خلي بالكم رجعونا للنسطورية تاني لما يعملوا كده لا هنا بقينا نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي ليه المولود ده مين هو النور الحقيقي مش احنا بنقول كده أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان قال أنا هو نور العالم مش يوحنا في أول إصحاح يقول في البدء كان الكلمة الكلمة كان عند فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة يبقى المسيح هو النور فبقينا نقول هي أم النور عشان نأكد إن اللي اتولد منها مش مجرد إنسان عادي لأ هو الإله المتجسد هو كلمة الله المتجسد هو الله المتجسد يا أم النور الحقيقي عشان ما حدش يفتكر احنا بنتكلم عن الشمس النور الحقيقي يعني النور الإلهي نور لأن احنا قلنا في قانون الإيمان نور ها من نور يبقى دي أم النور واضحة ونمجدك بقينا ندي العظمة والتمجيد طبعا دي برضو لأن نسطور ما كانش يحب يكرم العذراء زي بعض الطوائف دلوقتي ليه العذراء إنسانة عادية في نظره جابت يسوع وبعدين يسوع بقى ربنا لا مفيش حاجة اسمها كده لأن اللي اتولد منها قدوس فاحنا نعظمه على فكرة بيقولوا ابتدت القصة عرفتها قريب دي بعظة في عيد الميلاد وقف نسطور يوعظ في عيد الميلاد وقال ايه ده في القرن الرابع قال انا مستغرب ازاي المجوس يسجدوا للطفل يسوع كيرلس خد خبر في مصر ما نامش بقى مجرد بيوعظ بيقول أنا متعجب أن المجوس كيف يسجدون لأن الكتاب قال سجدوا له وفتحوا وقدموا له هدايا وعندنا لحن جميل عيد الميلاد نقول إيه ساجدين له مع البقية احنا بنسجد للطفل يسوع لأنه إله هو بقى قال يسجدوا له إزاي طفل فكيرلس قال له يعني إيه؟ احنا كل عيد بنسجد له كل قداس بنسجد له للطفل يسوع لأنه ابن الله بالحقيقة وابتدى بقى الحوار الطويل اللي انتهى بحار من نسطور عشان كده يقولوا نسطور ما كانوش عارفين يودوه فين لأنه كان يعني صاحب حجة فيلخبط الناس فالأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان طلع مع كيرلس الكبير المجمع وده كان راهب بس كان راهب صعيدي ناشف قوي قال لهم ابعتوه عندي يبقى يفتح بقه فبعتوه سوهاج فعلا مسطورة نفى في سوهاج المكان الوحيد اللي ما يقدرش يعلم فيه لأن أنبا شنودة رئيس المتوحدين كان في سوهاج الدنيا كلها تمشي بيقول لك بصباعه كل الإقطاعيين يترعبوا من أنبا شنودة لأنه كان راهب شديد قوي حوالي 5000 راهب و3000 رهبة كل فلاح يتظلم يجري على أنبا شنودة فكان شديد قوي كان قوي في شخصيته جدا وكان وطني قوي مصري أصيل في نفس الوقت كان الإيمان المستقيم عنده فقال لهم لا ابعتوه عندي ما يقدرش يلخبط دماغ حد ففعلا مات وكان في جبل اسمه جبل نسطور في سوهاج لأنه اتدفن هناك والناس عملت عليه زبالة عشان ايه متغاظين من تعليمه يعني من هنا جت القطعة بتاعت نعظمك والبعض بيقول ان اللي كتبها كيرلس الكبير او على الاقل كتبت في افسس وانتشرت في العالم كله بعد كده وتلاحظوا القطعة دي ما بتقولهاش الكنايس الغربية دلوقتي لأنها تراجعت في بعض الإيمانات بروستانتية يعني ما يقولوش الحتة دي يحبوا بالحقيقة نؤمن لأن ده إيمان بالثالوث الأقدس لكن عند دي ما يقولوهاش في إيمانهم لأن ما فيش نعظمك ما فيش نمجدك مع أن الآية بتقول هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني واخدين بالكم ونمجدك أياتها العذراء القديسة هنا بقى هنحط ألقاب كتير للعذر لأن كل لقب يفرق معانا أم النور كده أعلنا لاهوته وناسوته العذراء لأنها بقيت عذراء لأن في قضية كانت مسارة وهي العذراء اتجوزت ولا ما اتجوزتش هي عذراء قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة ده إيمان الكنيسة عذراء دائما دائمة البتولية لأن ده سر عجيب ميلادها للمسيح لم يكسر عذراويتها أو بتوليتها القديسة لأنها قديسة تقدست بالروح القدس والدة الإله ده بقى اللقب الإيه اللي عليه القدسة كلها ومن هنا طلعت الثيوتوكيات بداية من كيرلس الكبير بقت تسبيحات كتير قوي تمجد العذراء كوالدة الإله يبقى دي أهم كلمة تقريبا في النص لأن كونها والدة الإله يبقى كده اعتراف أن المسيح المولود هو الله لا نقصد لما نقول والدة الإله إنها مصدر لاهوته لا محدش يقصد كده خلي بالكم الفكر إنما يعني ينفع نقول إن والدتك خلفت جسدك ولا خلفتك جسدك وروحك إنما الحقيقة روحك دي ما, ما, ما تكونتش يعني مش مش ما فيهاش دم يعني مش هي السبب واخدين بالكم الفكرة فبنفس المعنى بنقول ايه دي ام فلان فلان على بعضه بروحه وجسده فالمسيح له المجد هو الله المتجسد بلاهوته وناسوته فتبقى والدة الاله لكن لا نقصد انها مصدر لاهوته حاشا احنا قايلين هي مصدر ناسوته لاهوته نور من نور اله حق من اله حق واضحة الالوهية مصدرها الاب الناسوتية مصدرها العذراء يعني حتة الجسد الناسوت طبيعة البشرية متاخدة من العذراء لأنها إنسانة أما طبيعته الإلهية ده نور من نور إله حق من إله حق لأنك ولدت لنا مخلص العالم إحنا لا نعظم أو نمجد العذراء لمجرد أنها قديسة وإنما نعظمها ونمجدها لأنها ولدت لنا الله فاهمين الفكرة؟ ليه كرامة العذراء غير أي قديس تاني مش لأنها تفوقت في الفضائل هي فعلا تفوقت في الفضائل إنما احنا بنديها كرامة خاصة بيها لأنها شاركت سر التجسد ولدت لنا الله الكلمة ليها دور في خلاصنا ليها دور يعني ايه المسيح جه منها فالموضوع أكبر من مجرد إنها صاحبة فضائل لا هي ولدت لنا مخلص العالم يبقى اسمها والدة الإله اسمها العذراء اسمها القديسة اسمها أم النور كل دي ألقاب للعذراء من أول سطر أتى وخلص نفوسنا هنا بنحط ملخص العقيدة المسيحية كلها لماذا أتى المسيح لما تسأل واحد في ابتدائي تقول له لماذا أتى المسيح المفروض يقول إيه ليخلصنا ودي تتقال في الألحان من غير ما تحسه زي أك إيه ها أكسوتي إيمون أتى وخلصنا كل التلاوات ماليه لازمه كده في كل الالحان عشان تبقى عقيده الواحد بيقولها وهو مش دريان تسال اي واحد مسيحي مسيح جه ليه عشان يخلصنا على طول كده يخلصنا بقى من الفساد من الموت من الحكم الاعدام من النجار نار جهنم أو كل ده اسمه يخلصنا اتى وخلص نفوسنا خلي بالكم شوفوا الدقه مش يخلصنا من مشاكل الدنيا لا في العالم سيكون لكم ضيق مش يخلصنا من الأمراض لا إمراضه ما حصلش حاجة مش يخلصنا من المتاعب من الاضطهاد لا خلص نفوسنا اللي يهمنا الأبدية النفوس اللي هتورث السماء إنما مش جه يخلصنا من حكم الرومان ولا يخلصنا من مشاكل الزمان لا في قضية أهم وأخطر أتى وخلص نفوسنا دخلنا عن العذراء عشان والدة الإله نعطي بقى إيه كل المجد والكرامة للمولود منها المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح ايه الفرق بين نمجدك ونعظمك وهنا المجد لك لا نعظمك ونمجدك كإنسانة نكرمك نديكي كل عظمة هي ليها عظمة طبعا فاءت الشمس والقمر لكن عظمتها ومجدها ليس لاهوت فيها خالص ليس ألوهية مننا لا احنا مش بنبص العذراء كإله إنما فيها مجد طبعا إذا كنا كلنا هنتمجد معه مستخسرين في العذراء شوية مجد إذا كنا كلنا بناخد منه عظمة عشان بقينا أولاده مستكترين على العذراء تبقى عظيمة لكن لما نيجي عند المسيح نقول له المجد لك بقت عبادة المجد لك دي عبادة إنما نمجدك ده تعظيم وتفخيم وتمجيد ولكن مش عبادة إحنا بقى فكرنا الأرثوذكس القبطي الحتة دي شاربينها بمنتهى البساطة اي فلاح بسيط ما بيعرفش يقرا ويكتب فاهمها من غير ما يقولها فاهم كويس قوي ان تكريم العذراء شيء والسجود لله شيء تاني ما عندوش خالص خلط جماعة العقلانيين بره يقول لك انتوا لخبطتوا الدنيا لا ما لخبطناش الدنيا العذراء دي يعني عندنا غالية جدا انما احنا مش بنعبدها لا الموضوع عندنا واضح جدا وتلقائي بس محتاجين نتفلسف فيه كتير المجد لك يا سيدنا احنا هنا عبيد وملكنا احنا هنا تابعين المسيح هنا بقى نتغنى بربنا يسوع يعني شوفوا القطعة دي جميلة في ايه من هو المسيح المسيح ده كل حاجة بقى فيبتدي يحط في النص يقول المسيح فخر الرسل يعني ايه لما نقرأ سفر الأعمال نلاقي انه الرسل دول فرحتهم فخرهم مجدهم عظمتهم راس مالهم مسيحهم ايه قيمة بطرس الا بالمسيح اللي جواه واللي بيتكلم عنه ايه فخر يعقوب وهو بيتذبح من اجل المسيح ايه فخر يوحنا وهو بيعمل معجزات المسيح ايه فخر بطرس ويوحنا هما بيقوموا المقعد باسم يسوع المسيح فاهمين الفكرة فخر الرسل يعني الرسل بجلالة قدرهم بعظمتهم بمعجزاتهم بكرامتهم هم يفتخروا بمسيحهم يبقى بالتالي فخر الكل- لينا كلنا نحن نفتخر بإلهنا وربنا يسوع المسيح إكليل الشهداء يعني إيه لماذا يستشهد الناس لكي يكللوا مع المسيح كنا نتألم معه نتمجد معه إن كنا نموت معه نملك أيضا معه فالمسيح صار إكليل الشهداء يعني إيه يعني كل واحد بيقدم عمره ودمه عشان ياخد إكليل من يد المسيح فهو يكلل مع المسيح يبقى هنا المسيح هيبقى مصدر الإكليل أو هو إكليل الشهداء تهليل الصديقين طب واحد ما طالش يبقى رسول وما طالش يبقى شهيد ما الكنيسة عاوزة تقول ايه لازم ليك مكان في الحتة دي ما ط- ما طلعتش رسول ما حصلش حاجة تطلع شهيد ما جاتش شهيد خليك صديق يعني ايه ما كل دول في السماء انما لازم يكون المسيح فرحك تهليلك تسبيحك فإذا ما كنتش طلت تبقى شهيد على الأقل عيش عمرك تهلل للمسيح منها جت كلمة هللويا تمجد ربنا تسبح ربنا ثبات الكنائس يعني ايه الكنيسة لا تقف على انسان الكنيسة لا تبنى على انسان انما حجر الاساس ربنا يسوع نفسه عشان كده يقول مبنيين على اساس الانبياء والرسل ولكن يسوع المسيح حجر الزاوية الذي ليس بأحد غيره الخلاص يعني إيه المسيح هو الأساس وعشان كده من هنا تثبت الكنيسة ليه ما بنخافش على الكنيسة لأن المسيح هو ثبات الكنائس لأن حجر الأساس مش ممكن يتهز الكنيسة مش واقفة على كاهن ولا على خادم احنا ممكن نضيع إنما المسيح ما بيتهزش فبنقول مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح ثبات الكنائس مش خايفين على الكنيسة لأنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها ليه؟ لأن المسيح أساسها غفران الخطايا يعني المسيح مصدر الغفران ربنا يسوع له المجد في الغفران كل التسميات اللي جاي اللي فاتت دي تنطبق على ربنا يسوع وخلاصه وعمله فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مشكلتنا الخطيه اللي مضيعنا الخطية خايفين من الخطية تحرمنا من الملكوت المسيح طول ما انت لازق فيه مفيش خطية بتتشال الخطية هو بيشيل الخطية فربنا يسوع مصدر الغفران هو اللي فيه الغفران نبشر بالثالوث الأقدس لأن دي مقدمة اللي بالحقيقة نؤمن خلي بالكم هنا هيقولها إجمالا نبشر بالثالوث الأقدس ويشرحها تفصيلا في قانون الإيمان عشان كده دي مقدمة قانون الإيمان اللي يدرس قانون الإيمان تلاقوا هو أساسا شرح للثالوث الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السبب نؤمن بربنا يسوع المسيح نور من نور إلى حق نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البصق واخدين بالكم يبقى هي شرح للثالوث الأقدس وعمله نبشر بالثالوث القدوس إن كنا نمجد العذراء كوالدة الإله نعطي المجد والكرامة للمسيح كإله حقيقي من إله حقيقي فإننا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد هي دي بقى اللي بتلخبط ناس كتير نبشر بثالوث ولكنه طبيعة واحدة يعني إيه طبيعة واحدة يا ريت نفهم الحتة دي كخدام إحنا اللي موجودين في القاعة دلوقتي طبيعة واحدة يعني إيه يعني ناسوت واحد يعني لحم ودم يعني إنسانية واحدة يعني لو دخل حد من بره وقال الإنسان يقف هنقف كلنا ماشي دي اسمها إيه طبيعة طبيعة إنما الأقنوم اللي هي ساعات تسمى شخص بيرسون لو قال مثلا نبيل يقف شريف يقف لا هنا مش بيقول الإنسان يقف بيقول نبيل يقف هنا شخص فأنا بالرغم ان احنا كلنا واحد لما اقول كلنا واحد أنا ما لغتكوش أنا أقصد كلنا واحد في الإنسانية كلنا واحد في الطبيعة كلنا واحد في اللحم والدم كلنا بناكل كلنا بنشرب كلنا بنعيا كلنا بننام كلنا بنجوع دي صفات في الطبيعة يعني عشان تقول إنسان يبقى في صفات ثابتة للإنسان إنما واحد قصير واحد طويل لا دي صفات شخصية فاهمين إزاي؟ ده أقنوم بقى دي حاجة خاصة بيه هو يعني ينفع تقول الاب تجسد لا ما ينفعش تقول كده لكن تقول الاب ازلي اه الاب ازلي والابن ازلي والروح القدس ازلي الاب خالق والابن خالق والروح القدس خالق دي صفات الطبيعه زي ما تقول ف- كل البشر بياكلوا كل البشر بيجوعوا دي صفات في الطبيعه لكن مش كل البشر بيتجوزوا خلاص دي حاجه خاصه ماشي فهنا بنأكد فكرة ان انا مش بعبد كذا اله لا انا بعبد لاهوت واحد لاهوت واحد نسجد له ونمجده دي العبادة نبشر بالثالوث الأقداس نز... لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أعتقد مقصود بيها بطلب من كل أقنوم بقول للآب يا رب ارحم بقول للابن يا رب ارحم بقول للروح القدس يا رب بارك يعني أخاطب كل أقنوم بكلمة يا رب زي في القداس نقول إيه واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس يعني إيه هم واحد في اللاهوت والتلاتة قدوس يعني إيه قدوس قدوس قدوس نسجد له ونمجده نعطي القداسة للآب والابن والروح تلاحظوا كل رسومات الكنيسة كده ابونا يقول اخينا ابراني بيوتنا ببشرين بابن يعني بسم الاب والابن والروح القدس مبارك الاب ضابط الكل لو بيجوز اثنين او بيقدس الاسرار او بيقدس المعموديه مبارك الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا مبارك الروح القدس المعز ثلاث رسومات كل واحد ياخد نفس الكلمه مبارك او قدوس فاهمين ازاي لان هنا واحد في اللاهوت قداسه واحده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين كلمة امين يعني هذا هو ايماني فاهمين المعنى كلمة امين معناه انا عايش بده انا مصدق في ده العذراء بالنسبة لي ام الله المسيح بالنسبة لي اله حقيقي نور من نور اسجد له واعبده الروح القدس اله حقيقي اسجد له واعبده ابشر بالثالوث الاقدس واعيش عشانه ده إيماني واطلب منه واتكلم معاه لأنه إله حي أقول له يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين